القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله هو انا هفضل لحد امتى كل ما نتقابل اقول لك كيف حال قلبك مع الله وانت ساكت ومبلم كده ما بتقولش اي حاجة ما تقول لي اخبارك ايه قلبك عامل ايه مع ربنا احواله ايه مع ربنا قول لي حياتك والمولد اللي الناس عايشة فيه اليومين دول اين قلبك قلبك فين راح فين عارف زمان كانوا بيقولوا قلبك مع كنزك مع الفلوس يعني كنا بنقول زمان في اول الدعوة من 30 سنة ان اللي محوش قرشين وحاططهم غوشتين في ايد مراته قلبه في ايد مراته هم دول قلبه بيقع لما يخاف عليهم لكن النهاردة تاهت قلوب الناس ما بقاش قلبه في الفلوس ال- القلوب آه، قل لي قل لي أين قلبك يا عبد الله قل لي يا أخي وأنا أحبك في الله أنا حريص عليك أنا نفسي ننجو أنا قلت لكم بنتمنى يا رب إخواتي بتوع فضفضة نجتمع في سوق الجنة طب تفتكر قلبك ده النهاردة عايش في جنة الدنيا اللي هي متعة الحياة مع الله ولا قلبك تاه في أودية الدنيا هلك قلبك دخل الجنة قال ابن تيمية عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إذا دخل القلب جنة الدنيا يبقى إن شاء الله أبشر ستدخل جنة الآخرة أما إذا تعطل القلب وتبطل فمن أين تأتي الجنة وما زلت أبحث عن إجابة للسؤال كيف حال قلبك مع الله ها قلبك اليومين دول عامل ايه احواله ايه مع ربنا لسه ما زلت متقطع عمال تجري تتابع الاخبار وتعمل وتسوي وناسي انك تذكر الله انك تدعو الله عموما قلنا في خطبة النهاردة انه لا سبيل للجنة الا طريق واحد مدخل الخطبة كان آه، مهم ان بعض الامور في هذه الدنيا وفي هذا الدين ليس لها الا حل واحد في امور في ديننا وامور في حياتنا ودنيانا ملهاش غير ايه حل واحد فقط لذلك اللي عمالين يلفوا ويدوروا ويدوروا ويروحوا وييجوا بيدور على حل تاني مفيش بتدور على ايه قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قال الله قل إنما أعظكم بواحدة أحيانا كده بتبقى الحل حاجة واحدة فقط ولا يصلح معها تزاكي الأذكياء ولا خداع المخادعين ولا مكر الماكرين ولا لف ودوران السياسيين والدهاه من ال- الذين يريدون يريدونها عوجا هي كده ان ما جاتش كده يبقى مش هتيجي ابدا لازم تعتقد هذا وقلنا ان الوصول الى الجنة له حل واحد فقط مفيش غيره كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس وراه قلت كده بمنتهى الصراحة والشفافية كلمة الشفافية دي كانت انتشر شوية اليومين دول غابت ليه تاني آه، آه، آه، بمنتهى الصراحة والشفافية انا ما بقولش انا ما بقولش ان اتباع النبي اسهل طريق للجنة لا ولا بقول انه اسرع طريق الى الجنة لا ولا بقول ولا بقول ان هو اقرب طريق للجنة لا انا بقول ان اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الطريق الوحيد الى الجنة الوحيد فيش غيره لذلك نحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانا قلت لكم قبل كده ان انا لما بتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا بتكلم عن حبيبي مش بتكلم كلام آه، مجرد ولا بقول ان انا واقف على الحياد بتكلم عنه كقائد لا انا اتكلم عن حبيب الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خليل الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رسول الله النبي الذي قلت كده بهر العالم بعبقريته ولكن العالم كله النهارده وهو منبهر بعبقرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيتكلم عن محمد شخص فرد زيه زيهم لكن انا ما بتكلمش عنه كده لا لا لا لا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك تكمن عبقريته في انه يوحى اليه وتكمن عبقرية الأمة بعده في النقطة اللي انا قلت عليها الكلمة الواحدة اللي هي ايه ان مفيش سكة للسيادة والريادة والقيادة والعزة والامامة والقوة والتفوق الا بالسير خلف النبي محمد قلت لكم ال- وانا بكتب في كتاب بتاع عظمة الرسول ان شاء الله ربنا يكرم ويخرج قريب جدا ان شاء الله باذن الله بقول ان انا لما اجي اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فصل اسمه طبيب البشرية محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه كطبيب الله اكبر تيجي اتكلم عنه كقائد صلى الله عليه وسلم اجي عنه مؤسس قيم الحضارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجي اتكلم عنه في كل حاجة في كل حاجة في كل جوانبه عظيم قمة العظمة صلى الله عليه وسلم فلذلك كل من أراد أن يتبوأ موقفا عظيما فخلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتكلمنا المرة اللي فاتت اه، أو, أو السياق حديثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ما كانش فرار من التعذيب في مكة والقهر في مكة لا ده كان رايح يؤسس دولة يؤسس دولة تقود العالم تقود الدنيا قال كده ربعي بن عامر آه لما قال له آه رستم قائد الروم انتوا ايه اللي جابكم عندنا ممكن اديكوا كل واحد عشر دنانير وتروحوا ده انتوا ما كنتوش لاقيين تاكلوا فربعي بن عامر قال له لا لا لا ده انت ما تعرفش ده احنا كنا بناكل الجعل واوراق الاشجار والاحجار احنا ما كناش نعرف ما كناش نعرف نظافة ولا طهارة وكان عشر دنانير بالنسبة لنا دي ثروة هايلة لكن احنا النهاردة اتغيرنا قال له ايه النهاردة احنا اتغيرنا ما بقناش بتوع زمان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن جور الاديان الى عدل الاسلام هي دي هو ده المنطق اللي النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ذهب من اجله الى المدينة ذهب من اجله الى المدينة مش فرارا من الاستضعاف والاذى لا وانما انتقل نقله ليأخذ هؤلاء الصحابة يقيم بهم دولة وأمة يقول للدنيا كلها هو ده الإسلام مطبقا واقعيا يعني زي ما هنضرب أمثلة النهاردة لقيادة النبي كان لازم نشوف بعينينا كان لازم نشوف بعينينا و... ونتأكد بيقين ان النبي عمل دي ان انا اعملها عشان ما يجيش حد يقول طب تيجي ازاي دي هنقول دلوقتي تيجي ازاي اتكلمنا بقى في السياق ده ان الرسول لما وصل المدينة مش قاعد بقى وراح المسجد وعبد ربنا وخلاص على كده لا ده بيؤسس دولة فبنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار وأنا قلت قبل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة ما عادش يقول- يتكلم عن فضل بناء المساجد والدعوة إلى بناء المساجد وأهمية بناء المساجد ودور المسجد في قيادة الأمة لا بنى مسجد ما عادش يتكلم عمل ما عادش يتكلم عن فضل المؤاخاة وأهمية الأخوة والمواساة و و لا آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين الأوس والهزرج والخزرج يبقى عمل مش كلام ثم عمل كقائد مش قعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا اخينا بالمهاجرين والانصار وبنينا مسجد نقعد ننام بقى وناكل فيه لا وانما نظر حوله فوجد الامر في المدينه يختلف عن مكه مكه كان بيتعامل مع قريش شويه مشركين لا هنا في يهود وفي مشركين ونبع صنف جديد اسمه المنافقون عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه المنافقون ثم النصارى نصارى نجران جنبيه وجوله فبدأ يتعامل مع النصارى ومع اليهود ومع المشركين ومع المنافقين ومع العرب اللي هم مختلفين من قبائل مختلفة الإسلام جه عشان يجمع هذه القبائل المختلفة ويدوبها كلها في بوتقة واحدة يبقى اسمه مسلم تصبح جنسية المسلم عقيدته ما يبقاش آه، قبيلته ولا ولاءه للقبيلة ولا للجماعة ولا لل... لنفسه وإنما ولاءه فقط للإسلام ودي الركائز الرئيسية اللي احنا محتاجينها اليومين دول أن يكون ولاؤنا للشريعة للدين للإسلام وتكون مصلحة الدين فوق كل مصلحة فوق مصلحة التنظيم فوق مصلحة الجماعة وفوق مصلحة الأفراد والأشخاص الشريعة أن نرى ديننا يحكم الأرض قلنا دايما يحتاج هذا الأمر وده اللي احنا قلنا بقى ان احنا نستفيده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بقى قائد قائد قائد بيقود الأمة دي واحنا قلنا المرة اللي فاتت في صفات القائد ان تكون له رؤية له رؤية الرؤية دي مكتملة في عقله عايشة جواه مش القضية ان هو نظرية لا ده رؤية هو عايشها فبيقود الناس كلهم ليصل بهم الى الرؤية قلنا الجملة دي المرة اللي فاتت قلنا سهل جدا ان ممكن الواحد يسوق وسهل جدا ان انا اخلي حد يسوق لي لكن الصعب انك تخلي اللي يسوق بيك يوصلك للي انت عايزه مش للي هو عايزه ان انا هستعمل الناس دول كلهم ويقودوا بيا ويمشوا معايا بس يوصلوني لرؤيتي اللي انا كقائد انا بس اللي شايفها لذلك لما كنت بقرأ في القيادة لقيته بيقول ايه بيقولوا في في آه صفات القيادة او عنوان ده حلقة الليلة آه الصفات المثالية للقائد قالوا ان من ع... من عوامل نجاح القيادة وعدم الفشل الا تناقش الاوامر الكبرى على مستوى القادة الصغار لما القائد يدي امر مش مفروض العساكر يقعدوا يناقشوا ال... ال... الامر ده مع بعضهم هم يناقشوه مع القائد اه لكن لما الامر يصدر هو ينفذ ليه لان رؤية القائد واحنا قلنا قبل كده ان مش شرط ان انا افهم ولادي كل حاجة في نفس اللحظة لا ده في حاجات هيفهمها بعدين هيفهمها بعدين ولازم يتربى على كده لازم يتربى على هذا عشان كده لما قال له قال له ايه قال له فان اتبعتني ها فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى مش كل حاجة تسأل عنها تطلب إجابة دلوقتي ودي التربية الخاطئة في هذا الزمان إن الولد يسأل ويتجاوب كل حاجة كل حاجة كل حاجة لا في أشياء يسأل وقول له هتفهم بعدين مش النهاردة ما يجي وقتها وده اللي كنا بنقوله للشباب لما كانوا سايرين والجهاد والجهاد والجهاد والجهاد والجهاد في سبيل الله نقول له او او كان يسأل عن حكم الحاكم كافر ولا مش كافر دي مسألة تيجي في وقتها جه وقتها فهم وخلاص وانتهينا وانتهى القصة ما بقولش انه مش هيفهم فبنقول ايه على مستوى الجنود الصغار لا يناقشوا مع بعضهم الاوامر ليه لانه مش فاهم رؤية القائد لكن ممكن يناقش مع القائد الصفات المثالية للقائد دايما نقول إن لا بد من قائد القائد في الناس كالقلب في الجسد قال رسول الله أنا مش سامعكم صليتوا على النبي النهاردة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا هفضل كل مرة أقول لك انطق انطق ايوه انت ايوه انت هو انت شفت بقى قصدي انت صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ايوه انت انطقي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله ها؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الامام جنه يتقى به ويقاتل من ورائه الامام ايه جنه وقايه لازم يبقى في قائد في قائد في البيت لازم يبقى في قائد في المسجد لازم يبقى في قائد في الدعوة لازم يبقى في قائد في العلم لازم يبقى في قائد للدولة قلت الكلام ده لابد من قائد الخطبة اسمها لابد من قائد ولا اسمها ايه انت قائد الخطبة الجمعة اسمها انت قائد قلت فيها ان لازم الاطباء يبقى ليهم قائد والمهندسين يبقى ليهم قائد والتجاريين يبقى ليهم قائد والمزارعين والفلاحين يبقى ليهم قائد والبقالين يبقى ليهم قائد والزبالين يبقى ليهم لازم قائد لازم الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه القائد في الناس كالقلب في الجسد مين القائد ده هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات الافراد من حوله لانجاز اهداف محددة معلش احنا لما جينا نتكلم عن القيادة بقى اه، اضطرينا ان احنا نوسع الرؤية ونقرأ عن القيادة عند كل الناس ايه هي القيادة وكيف نقود ليه لان الامة النهاردة تفتقد فقط الى رجل قائد تجتمع القلوب حوله وتجتمع العقول حوله وتجتمع النفوس حوله وتجتمع الآراء حوله قائد رباني لا يتجه إلى الشرق ولا إلى الغرب يتجه إلى السماء هي دي القائد اللي احنا محتاجينه الأمة تجتمع حوله مش قائد فكره شرقي ولا فكره غربي لا فكره رباني رباني يتجه إلى الكعبة تبقى دي قبلته وحيثما كنتم فوجوا فولوا وجوهكم شطرة قلت كده أكتر من مرة نحن قوم مسلمون لنا أصول ولنا مبادئ يقوم عليها ديننا وتقوم عليها عقيدتنا وتقوم عليها أمتنا وقال عمر رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله القائد القيادة لها أهمية كبيرة جدا وإحنا قلنا في البيت لازم يبقى في قائد الراجل اللي هيقود في البيت وربنا وكل إليه القيادة قال الرجال قوامون ربنا سبحانه وتعالى قال, قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة درجة القيادة درجة الإمامة لما الرجل يقود في البيت هذا القائد لابد أن تكون له سمات خاصة وصفات خاصة وإلا لو الراجل قال أنا مش هقود يبقى بيترك القيادة للمرأة أو للأطفال أو للأولاد أو لحماته أو لأمه أو لأخوه أو أو إلى آخره وساعتها يفسد البيت ليه؟ احنا قلنا من أسباب فساد البيوت تبادل المراكز ان يبقى الراجل آه، و- وتبقى الست هي اللي بتسوق هو تبادل المراكز هو ده اللي يفسد البيت ليه لان ربنا جل جلاله زي ما بيقول كده جعل للمرأة دي وظيفة اصل الخلقة خلقها عشان كده وجعل للرجل وظيفة ربنا خلقه عشان كده فطرة حياة الشاهد ايه ان القيادة لها او هي المعيار الحقيقي للنجاح لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم إذا تلا إذا تلاتة خرجوا مسافرين في ظهر الأرض مش في بلد مش في دولة لازم يعملوا منهم أمير ما هو أنت في أي مكان يعني في في دولتك أو في دولة غيرها أنت مسافر في أي مكان في أمير اللي هو رئيس البلد لو احنا في الصحراء مفيش مش مش تحت ظل دولة وإمارة لازم يبقى واحد مننا أمير والنبي خلينا بقى نجيب الكلام صح والنبي صلي عليه صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم هو خير قائد على وجه هذه البسيطة قائد قائد حقيقي من أهمية القيادة آه وأنا آسف إن أنا هقول الجملة دي سامحوني ها ما تزعلوش مني نابليون بونابرت يقول إيه إنني أفضل جيشا من الأرانب يقوده أسد على جيش من الأسود يقوده أرنب لو جيش أرانب وأسد بيقوده هينتصر بيه لكن لو جيش أسود وبيقوده خروف هيوديه فين لكنني أقول أنا أفضل جيشا من الأسود يقوده أسد جيشا من الأسود يقوده أسد عمر قال كده رضي الله عنه لما قعدوا في مجلس وقال عمر لهم ما تشتهي نفسك ايه يا عزب قال ما تشتهي لو العزب ده ما بيسمعش الكلام على فكرة قال ما تشتهي قال ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله فقال الآخر وأنت ما تشتهي تعرفوا بالله عليكم انا خطر ببالي دلوقتي انني نفسي اسالكم ما تشتهي تقدر تقول لي انت ايوه انت انت انت ما تتلفتش ولا تبص جنبيك انت نفسك في ايه نفسك في ايه دلوقتي نفسك في ايه نفسي اعمل قاعده كده فيها ال 1500 مليون مسلم اسال كل واحد منهم نفسك في ايه بتشتهي ايه ما هو اشهى شيء الى قلبك الان سيدنا عمر مر على العشرة اللي قاعدين في البيت انت نفسك في ايه قال له ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله انت نفسك في ايه قال له ملء هذا البيت طعاما اطعمه في سبيل الله انت نفسك في ايه ملء هذا البيت سلاحا اسلح به رجال المسلمين ثم في النهاية قالوا وأنت يا عمر ما تشتهي فقال اشتهي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة أعمل بهم في سبيل الله أول عمر نفسه في راجل نفسي في راجل نفسي ملو الاستوديو ده رجاله ياخد كام ده ياخد 400 واحد لا ما ياخد ياخد 400 واحد 400 راجل قال اشتهي ملء هذا البيت رجالا استعملهم في طاعة الله استعملهم شوف بقى القائد بيبقى نفسه في ايه آه دايما اقول كده او مش بقول يعني دايما تلاقي الانسان نفسي حد يفهمني اه نفسي في رجالة رجالة فاهمين رجالة يقدروا يشيلوا مش عايز اطول آه ان من اجل مهمات القائد ان يحول التابعين الى قاده ليس هذا فحسب بل يعمل على زيادة ثقة التابعين بأنفسهم يعمل من خلال الفريق لا يهمه أين يكون وفي أي موقع لسه أنا كنت بسأل أبو عبد الله صديقي الشيخ علي بقول له يعني القائد قال لي أحيانا الإنسان يخلي المرأة تمشي قدامه لما يكون في ال آه، في- في- هي بتشتري ملابس الأطفال مثلا هي قدامه بس هو وراها بس هو القائد حتى لو كان ماشي ورا بس هو ايه هو القائد هي بتنقي لكن هو اللي بيقرر في الآخر لا يهم أي أني- أين يكون في أي موقع القائد بابه مفتوح مشارك متعاون لغته المفضلة نحن قمنا جربنا فعلنا أنجزنا ما بيقولش أنا بيقول إحنا إحنا كلنا بيعمل بلغة الفريق هو ده القائد الفعال لا يكفي بالوعظ والتعليم فقط وإنما يبدأ بنفسه زي ما قلت لكم كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما راح عايز مسجد في المدينه ما قعدش يتكلم يا جماعه ابنوا مسجد فضل بناء المساجد اهميه وجود المساجد لا بنى وشال على كتفه واشتغل بايده عشان كده كاتب في الكتاب بقى بتاع عظمه النبي حب النبي ص- الحبيب الله ان في باب الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم آه، ان عبيدة السلماني قال بلغنا ان عند بعض الناس شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لو ثبت هذا بإسناد صحيح فوالهف قلبي على تقبيل شعرة منه ده حب بقى ده ده, ده الحب حب ال ف ف- فبعدها بقى الذهبي بيقول ايه انفق كل مالك في زورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمل فيه بيده مسجد اللي النبي عرق فيه ده الواحد لو صرف فلوسه كلها عشان يوصل لمسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش ما ضيعش فلوسه الشاهد ايه القائد الناجح نشيط نحو الأ- نحو الأهداف مبدع في قراراته مبتكر في تجنب المخاطر يفكر ويقوي الآخرين يعمل على التغيير والتحسين باستمرار لديه مهارات نوعية في الاتصال والتواصل يعمل بكل الطرق على تنمية مهارات نفسه القائد القائد آه، حين يقود لابد أن يشعر كل من حوله أنه أفضل منهم هناك الكثير في مركز القيادة ليسوا بقادة لأنهم لم يعطوها حقها عملوا من خلف الأبواب تراهم دائما في الصدارة ويتحدثوا عن أنفسهم كثيرا ولغتهم المفضلة أنا أنا عملت انا قلت انا سويت اصل ده رأيي انا اللي ماشي هؤلاء الذين يتعاملون مع مرؤوسيهم على انهم آلات يبرمجونهم مهتمون بتحقيق اهدافهم الشخصية اما القائد الحقيقي فهو يعترف انه ليس له حجم بدون الاتباع عايز اركز الليلة وبسرعة على ست نقاط في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم واحد الشجاعة الشخصية والمهارة المتميزة وانا لما بتكلم عن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا بتكلم عن النبي لما تراجع كتب القيادة الكتب الغربية والكتب الشرقية والكتب ال- المترجمة والكتب المراجع الأصلية في موضوع القيادة تلاقيهم بيضعوا صفات حطوا كده 20 صفة تقريبا آه، م- 20 من 80 20 صفة تقريبا للقائد قلت ان في سيدنا النبي صفات فوق ال 20 فوق ال 80 ليه؟ لانه ما يحلموش ان بشر يوصل للدرجة دي ما يحلموش واحنا بنقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وصل للدرجة دي لانه رسول يوحى اليه شجاعة شخصية ومهارة متميزة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بارزة للعيان هو الورق بتاع الشجاعة موجود معانا هنا ولا مش معانا المهم لا الفواصل بتاعتكم طويلة لا كتير خمس دقايق صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هديك في الاخر اصبر عليك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعة الرسول بارزة بارزة جدا واحنا بنقول ان احنا اليومين دول في هذه الحقبة من تاريخ المسلمين في هذه الفترة من تاريخ المسلمين محتاجين هذا الخلق خلق الشجاعة لقد عاشت الأمة ردحا من الدهر تروض على الخنوع معلش أنا آسف لازم أقول إن من ستين سنة من ستين آه من ستين سنة بالضبط لحد النهاردة الأمة كلها بتقاد قيادة القطيع علشان الكل خايف والكل مرعوب والكل همه لقمة العيش والكل مضيق عليه والكل حس تكمي سياسة تكميم الأفواه وسياسة قيادة القطيع وسياسة التجويع وسياسة التفسيق والفجور فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء نريد النهاردة الشجاعة شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في مكة مستضعف والرسول كان في مكة أصحابه مفرقين في ثلاث بلاد تلتهم في الحبشة وتلتهم في المدينة وتلتهم في مكة وهو لوحده حواليه ما يكملوش سبعين راجل أبي بن خلف بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن عندي العوز فرسا عنده فرس آه أبو عبد الله فارس قال له عندي ف... عندي فرسا اسمه العوز الفرس... دايما العرب كانت تتعود انها تسمي آ... يسمي الحصان يسمي الدابة يسمي عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغلته اسمها القصواء القصواء فالشاهد ايه كان مسميه العوز قالوا العوز ده قالوا ان عندي فرسا ان عندي العوز فرسا اعلفه كل يوم فرقا من ذره لأقتلك عليه بيقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي فرس اسمه العوز بوكله كل يوم فرق من درة يعني إيه إيه كمية هايلة يعني ب ب ب بخليه وأكل الفرس للذرة طبعا هواية الشاهد إيه قال له هقتلك عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله هي دي قوة القلب قال له أنا اللي هقتلك إن شاء الله وقد كان ذلك فقد مضى أبي بن خلف إلى زوجته وقال لها أرأيت ما قال لي محمد قالت ماذا قال قال زعم أنه قاتلي قالت إنه يتكلم ده كلام يعني يهمكش قال لا إن محمدا لا يكذب وفعلا في غزوة بدر قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أبي بن خلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يقول عن جابر بن عبد الله قال غزونا غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه يعني وادي فيه شجر كتير فنزل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها ثم تفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال من يمنعك مني الآن يا محمد تأمل الشجاعة دي فاكرين الحلقة بتاع البلطجة قلت لكم فيها ايه الحديث ده الصحابة نزلوا اتفرقوا كل واحد نام تحت شجرة الشجر متفرق بقى وادي فالرسول نام تحت شجرة وعلق السيف فوجئ حد بالصحيح من النوم الرسول قام قاعد لقى راجل حاطط السيف في وسط راسه كده وضع السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الآن ها مين يحميك دلوقتي مين ينقذك مني من ينقذك مني الآن أنا عايز أسألك لو أنت تعمل إيه واحد حط المسدس في دماغك كده وقال لك ها مين ينقذك دلوقتي مني وزي ما قلنا قبل كده حط المسدس في جنبك كده حط المطوه في جنبك وقال لك سلم المحفظه حط المسدس في دماغك وقال لك انزل من العربيه أه هتعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الرجل السيف فوق راسه وقال من يمنعك مني الان سيدنا النبي قال له الله فانتثر السيف من يد الرجل ووقع على الأرض وأخذ رسول الله السيف ووضعه على رأس الرجل وقال من يمنعك مني الآن قال عفوك قال اذهب فقد عفوت عنك فقال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله الحديث إخوتي القوة دي مش قوة جسم واحنا قلنا كتير ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير مش بالعضلات هي ولا ب ب بعرض الاكتاف دي قوة القلب وقوة القلب دي تأتي من الاستعانة بالرب عشان كده هفسرها لك بالراحة عشان واحد يقول لي النهاردة لو حط لي المسدس في دماغي وقلت له الله هيطخني طخه وياخد العربيه انت نسيت ان في حاجه اسمها ربنا الله اللي هو سامع وشايف جل جلاله انني معكما اسمع وارى الا تخافا انني معكما اسمع وارى القصه في ايه ان الراجل اللي حط المسدس اللي حط المسدس اللي حط السيف في راس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العرب كلها كان نفسهم ان حد يقتل النبي كان يقدر هو السيف في ايده والنبي نايم يذبح النبي وهو نايم صح ولا لا كان يقدر يعمل كده لكن ايه اللي خلاه يصحيه ويقعده ويسأله ويتكلم معاه ربنا فلما قال الله الراجل قلبه وقع هي دي انت ما تقدرش تقول الله لانك مش مع الله فاكرين لما قلت لكم الراجل اللي خبطته عربية مات يا ترى كان رايح فين وجاي منين والفلوس اللي في جيبه حلال ولا حرام وكان بيفكر في ايه في الوقت ده وكل دي عوامل انقاذ انت رايح فين وجاي منين وفلوسك حلال ولا حرام وبتفكر في ايه وناوي تعمل ايه وماضيك ايه كل ده يحكم كلمة الله اللي هتخرج منك عشان تبقى قوي القلب القائد لازم يبقى قوي القلب قرار النبي صلى الله عليه وسلم بقبول خوض معركة بدر قوة قلب لم تكن إلا لسيدنا النبي أول معركة حاسمة خاضها المسلمون شجاعة نادرة لأن موجود قوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلث قوات قريش الرسول كان معاه 300 وقريش 1000 الرسول كان معاه فرسين قريش كان معاهم 70 فرس الرسول كان معاه 200 ناقه هم كان معاهم 900 ناقة شوف ومع ذلك قرر أن يخوض المعركة وانتصر ثباته في غزوة أحد في غزوة أحد الرسول جعل عبد الله بن الزبير على 70 لا ده, ده أنا عايز أجيب من ورا شوية ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق رجع تلت الجيش عبد الله بن ابي ابن سلول المنافق زعيم المنافقين رجع بتلت الجيش ومع ذلك الرسول قرر انه يكمل قوة كلهم فروا قال له هل فررتم قال ولكن رسول الله لم يفر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده مع عشرة عشرة عشرة عدد عشرة عدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة امام الف من جيش المشركين وقف وثبت وانتصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة الأحزاب شجاعة نادرة أيضا لما نكث اليهود ودي هتيجي معانا م- في حتة آه، عنصر مهم جدا اللي هو ايه آه، نفسية لا تتبدل ده احنا كده هنطول آه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتهزش في المواقف ان فوجئ ف- ان غطفان وعشر تلاف من قريش وهو م- مركز على يعني المدينة فحفر الخندق وساب الجانب ده اليهود يحموه وهو اصحابه حموا الجانب ده فوجئ ان الثغرة دي اتفتحت اليهود هيدخلوا المشركين من جهتهم اي قائد تحصل عنده الثغرة دي يتهز يدوش يحس بخلخلة لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتز آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه الخطر المحدق وشوف القوة دي التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا وأتحدى أنا بتحدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بس صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، في هذه الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل آه، الوادي وفي غبش الصبح كان مختبئين وكان عدد الصحابة 12000 عدد المشركين 20000 كانوا مختبئين قوات ثقيف هوازن واقفين فراحوا طلعوا على جيش النبي فكل الناس فروا الحديث في صحيح البخاري متفق عليه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين قال نعم كلكم قال نعم لم يبق حوله إلا ثلاثين رجلا شوف بقى لما 12 ألف يفروا وسيدنا النبي فين صلي عليه صلى الله عليه وسلم ورا الجيش ربنا دايما يأمر النبي بأن ي- واتبع أدبارهم يمشي في خلف الجيش في الساقة هو دايما القائد كده يقود من قدام ويسوق من الخلف فلذلك الرسول ورا إذا ب 12 ألف صحابي 12 ألف راجل بيفروا وانت عارف لما واحد بيفر من الموت بيبقى شكله ايه بيفروا 12 ألف معاهم 10000 ناقة ومعاهم 2000 فرس فكل ده بيجري ويعدي على النبي والنبي واقف الى اين يا قوم الى اين يا قوم الى اين يا قوم لا ل- مش ل 12000 بس انت انت متصور الموقف شكله ايه لما 10000 ناقه بيجروا لما 2000 فرس بيجروا شوف العدد قد ايه ووراهم 20 بيجروا وراهم والرسول واقف واقف واقف يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نادي يا عباس يا اهل بيعة الشجرة يا اهل بيعة الرضوان يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار واستهدف نفسه للقتل وكل الناس بتدور عليه وهو يقول انا النبي لا كذب بالله عليك سمعت عن شجاعة زي دي لم يكن امامه في هذه اللحظة الا احد خيارين اما ان يكفل السلامة الشخصية لنفسه وزي ما قلت بقى في درس الاربع في مسجد رب العالمين ده اللي هو الدرس الثابت قلت ايه قلت ان احيانا الواحد مننا يقول ايه لا او الرسول يقول انا لو مت الموت الامه دي كلها تضيع انا لازم احافظ على نفسي عشان الامه كان اما ان يكفل السلامه الشخصيه لنفسه بالشخوص الى مفزع تاركا اصحابه لمصيرهم المقدور وإما أن يناديهم لكي ينقذهم من الخطر وده القائد أن يجعل من مقره مكان تجمع لهم يبقى لازم الناس تفيء إلى صمد تصمد إليه لابد يجمع الناس الناس دول يجمعوا ازاي بعد ما جريهم لازم يلاقوا حته يتجمعوا لها عشان كده الحديث حديث جابر فجعلوا يفيئون كما ترجع البقرة إلى أولادها زي ولاد البقرة لما ير- يلزقوا فيه هو الرسول قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نادي يا عباس و- وجعل كل واحد منهم يمسك عارفين ال- ما ركبتوش ناقة قبل كده آه، لما يشد اللجام يلوي رقبة الناقة الناحية التانية ويلف ويرجع ويشد رقبة الحصان ويلوي ويرجع تاني أشار ربنا جل جلاله يقول إذ تصعدون في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم تصعدون ولا تلوون على أحد عندنا في الفلاحين والحط ديله في اسنانه وطار ركب الناقة وشرخ كله جري جري جري جري لا تلوون على أحد رايح فين رايح فين رايح فين هو فوجئ ان الرسول بيقول له ايه الى اين يا قوم فعادوا مرة اخرى لقد كان صوت الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهذا هو القائد بمثابة تيار اعاد المنهزمين الى رشدهم فلم يكد صوته يصل الى اذانهم حتى عادت اليهم الطمأنينة واخذوا يتوافدون نحوه ونجح الكثير من المطوقين في شق طريقهم عبر صفوف العدو غير مبالين بالخسائر الباهظة في الأرواح كله رجع لدرجة ان بعض المسلمين قتل المسلمين ما يعرفش ما هم في الحديد بقى مش باين ده مين بس هو عمال يقطع في كل اللي قدامه عشان يوصل للنبي حتى لو كان من المسلمين وبهذا تحسنت الحالة واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالمسلمين من هذا الموقف الخطير آه، شجاعة منقطعة النظير اثنين إرادة قوية ثابتة ناخذها بعد الفاصل
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ما بعد فأحبتي الشجاعة إننا نريد أن نربي أبناءنا في بيوتنا تربية أخرى تربية القادة لا تربية العبيد تربية السادة لا تربية القطيع تربية آه، الفهم واستخلاص الرؤية والسير في ظل قائد مش معنى ان انا ربي ولادي تربية السادة وتربية القادة انهم يقودوني لا ده هي تربية القادة ان هو يمشي ورا قائد ويتعلم ويفهم ويركز ويسأل ويستفيد يعني دايما أ- أ- انا جمعت ولادي كلهم كده في مرة وقلت لهم انا عايز كل واحد يقول استفاد مني ايه بتقول لي فايدة واحدة استفدتها في حياتك منه عجبتني حاجات كتير جدا انا مش واخد بالي منها الولد استفادها من تصرف معين في موقف معين قال الحتة دي انا فهمت منها كذا ولقيت احيانا انه فهم غلط انا ما كانش قصدي كده وما كانش هدفي كده فتبدأ توجه هي دي التربية احنا محتاجين النهاردة الشجاعة شجاعة الاب شجاعة الام احنا قلنا سبحان الله العظيم لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة على الشجاعة آه، كانت أم سليم كانت بتحمي النبي بنفسها في غزوة أحد بنفسها قاتلت ما لم يقاتله الرجال صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلت يوم الأحزاب ونزلت قتلت اليهودي إيه، وهكذا الشجاعة الشجاعة الشخصية بقى في- في في فضفضتنا الشجاعة القلبية في اتخاذ قرار التوبة شجاعة حقيقية انك تقرر انك تبطل تدخين شجاعة حقيقية انك تقرر قطع صلتك بالحرام شجاعة شخصية انك تقرر التخلص من المال الحرام شجاعة شخصية انك تقرر ان انت تتوب شجاع القدرة على اتخاذ قرار التوبة احنا بنقول من صفات القائد ان يتخذ قرارا في لحظة وينفذه من الشجاعة امتلاك زمام النفس ومغالبة الشهوات سبحان الله كلمة كانت على لسان سيدنا عمر لما كانت زوجته تقول له عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا يقول أو كلما اشتهيتم اشتريتم هو كل اللي نفسكم فيه تجيبوه هي دي امتلاك زمام النفس ومغالبة الشهوات ما بنقولش ان انت ما تجيبش لكن مش دايما تحس ان انت القائد مش نفسك اللي بتقودك ان قوما ركبتهم انفسهم فأهلك فاهلكتهم وان قوما ركبوا انفسهم فقادوها الى الجنه ثلاثة الشجاعة في الثبات على الحق بالرغم من المغريات والمثبطات أربعة الشجاعة في هزيمة الخوف على الرزق أنا مش عايز يبقى كل همك الدنيا ولا كل همك الشهوات ولا كل همك الفلوس مش عايزك يبقى كل همك هاكل ايه وهشرب ايه وهلبس ايه والناس بتقول عني ايه وانا وضعي عند الناس ايه وشكلي ايه ومش ده مش ده الموضوع الشجاعة ان تقول ماذا يقول الله عني من انا في نظر الله من الشجاعة رفض الباطل وإن كثر أتباعه قيل للإمام أحمد بن حنبل أيام ظهور المعتزلة على أهل السنة المعتزلة تبنوا قضية اسمها خلق القرآن قالوا القرآن مخلوق وقعدوا يستدلوا بآيات من القرآن ودايما أهل البدع بيستدلوا بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث آه، استدلوا إن كل شيء خلقناه آه، إن كل شيء مخلوق يعني فقالوا القرآن مخلوق س- الإمام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقف قدام الأمة كلها ليه لأنهم عرضوا على السيف لسه كنت امبارح بقرأ قصة بشعة انهم اتوا بشيخ من المشايخ وقالوا له القرآن كلام الله ولا مخلوق قال لهم القرآن كلام الله قطعوا رقبته في نفس اللحظة ف قيل للإمام أحمد ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل فقال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال وقلوبنا بعد ملازمة للحق قلناها زمان أيام الاستضعاف والتخويف والرعب قلناها زمان أنهم مهما فعلوا لا سلطان لهم على قلوبنا كل ما ينالوه ينالوه من ظاهرنا يضربني يجلدني يسجني يقتلني لكن اللي في قلبي في قلبي لا سلطان لهم على ما في القلوب لن يصلوا لذلك قال الله لن يضروكم إلا أذى أدى أقصى حاجة هيعملوها يعملوا إيه هيضربك هيسجنك أقصى حاجة هيقتلك طب يا ريت أموت في سبيل الله فلذلك من الشجاعة رفض الباطل وإن كثر أتباعه من الشجاعة التميز والتفرد في لزوم المنهج وعدم التبديل من الشجاعة قوة التحكم في النفس ورفض خطوات الشيطان من الشجاعة تقوى الله تقوى الله في الوسائل المباحة امبارح كان درس في المعادي في مسجد الريان وكنت بقول نصيحة يا شباب أحذركم من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب قلت يا جماعة هيقولوا لي انت في المعادي وعيب الكلام ده انت كده تبقى رجعي ومتخلف محدش يستغنى النهاردة عن النت انا بقول اهو الكلمة الصح بمنتهى الصراحة والوضوح اذا كانت المواقع دي هتقربك من ربنا اهلا وسهلا واذا كانت هتشغلك عن ربنا فلا والف لا فما بالك اذا كانت هتضلك عن سبيل الله فما بالك اذا كانت هتقودك الى المعاصي والفسق والفجور انا بقول اهو ادخل على المواقع دي زي ما انت عايز اذا كانت هتوديك الجنة لكن لو هتوديك النار لا لا والف لا تقوى الله في الوسائل المتاحة تسعة من الشجاعة الحسم في الاختيار والحزم في المواقف عشرة من الشجاعة تحمل مسؤولية التد- التدين ورفع الجبين بالحق من الشجاعة حسن الظن بالرب واليقين في حكمته وقدرته اثنين إرادة قوية ثابتة إخوتي إن صمود النبي صلى الله عليه وسلم وحده تجاه التيار الجارف من المشركين منذ نزول الوحي عليه حتى التحاقه بالرفيق الأعلى دليل على أنه كان يمتلك إرادة لا تتزعزع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول لك كده اتصور وأنا كل شوية حاسس أن أنا عايز أقوم أقف وأتحرك وأتكلم معاكم آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتصور معايا تصور كده ها ت- يتصور عقلك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول للناس انا رسول الله يقول للناس لا اله الا الله يقول للناس في بعث بعد الموت وجنه ونار لما جه يقول الكلام ده كان مين معاه كان مين تاني معاه على ظهر الارض هو وحده والعالم كله على خلافه تصور بقى يعني الواحد لو تصور نفسه كده انه هيقول فكرة والفكرة دي مش بيتبناها لنفسه لا ده بيقول الناس دول كلهم لازم تعتقد اللي انا بقول لك عليه ده وتمشي ورايا وتطعني مطلقا واحد لوحده امام كل ملايين الارض ويمر يوم ومفيش حد مصدقه ويمر التاني ولسه ما حدش مصدقه وتالت يوم ما تعدش باليوم بقى وتمر الشهور وتمر السنين ثلاث سنين واتباعه ما كملوش 40 ثلاث سنين يعني زي ما بقول كده آه الله يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة والله شيخي ومعلمي وأستاذي الله يرحمه رحمة واسعة كان يقول الواحد أحيانا لما يجي يقول لده كلمة يقول له أنت كذاب وده كلمة يقول له أنت كذاب وللتالت أنت كلمة يقول له أنت كذاب بعد يشك في نفسه يعني معقولة إن كل الناس دي غلط وأنا اللي صح سيدنا النبي ما تهزش أبدا أبدا أبدا شوف لما جاله عمه وقال له يا ابن أخي لقد كبرت ومرضت وتعبت وأتاني القوم فعرضوا عروضا لو سمعتها منهم فقبلت أبو طالب صراحة آه، مش عارف أقول إيه بس أنا بحترمه جدا رغم انه مات على الشرك لكن كانت مواقفه عجيبة جدا شوف بيتكلم بس كتب السيرة تقول ايه فلما احس ان عمه خاذله مجرد انه حس كده اه هتسيبني مش بكى وقال له ما تسيبنيش لا مش راح بقى انام في البيت وقعد يفكر نادي عمي اللي ما حلتش غيره هعمل ايه دلوقتي ما حصلش لا وقف واحمرت عيناه وقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه هل انت بتتكلم في ايه انت مفكر ان هتضغط عليا ام اقول لك طب خلاص ما فيش رساله وما فيش نبوه وانتهينا واسكت واعمل زي الرهبان بقى اخد لي صومعه واروح اعبد ربنا لا ما تركته حتى يظهره الله او اهلي كده هنا اراده قويه ثابته لا تتغير لسه كمان خمس دقايق ال- الاراده القويه الثابته لا تتغير دي لما استشار صحابه في قو- في في غزوه احد وقالوا له نخرج دخل لبس وخرج قالوا لا معلش اسفين احنا غصبنا عليك خلينا نقعد لا هي لعبه اتنزل واعمل وسوي إيه مش لعبه هي قائد اراده ثابته قويه لا تتغير الموقف الاخير عشان ميدان يدوشني ربنا يهديه ويتوب عليه في غز في صلح الحديبيه شوف يا ابني يا عم الشيخ معاذ ربنا يهديك ويهدي ابوك والسامعين والمشاهدين قد تكون المقدمات صحيحة ولكن للقائد نظرة هتيجي معانا دلوقتي ان من صفات القائد مش دلوقتي بقى المرة الجاية ان شاء الله آه، سبق النظر والبصيرة النافذة هتيجي معانا قصة الحديبية دي بالذات ان المقدمات صحيحة سيدنا عمر واحيانا الناس بيغلبونا بالمقدمات الصحيحة دي يعني ايه في مرة كنا في مناظرة مع واحد من ال من الصوفية وهو بيتكلم على ان ايه بيقول لما اقول يا بدوي دي ايه الغلط فيها قال هذه تنبني على مقدمتين المقدمة الاولى هل الموتى يسمعون ولا لا يس- لا يسمعون والمقدمة الثانية إذا سمعوا هل ينفعون أو لا ينفعون والإجابة على المقدمة الأولى مش عارف إيه الكلام ده ما يلزمناش يا بدوي شرك لأن قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ده- أ- أ- قال الله خلص عندي أصل القضية عندي مش هتنبني بقى على إيه إن أنا هقعد أناظر نفس الشيء بقول ان سيدنا عمر كان معجب قوي بدماغه انه يقول ايه يا رسول الله ألسنا على الحق ألست نبي الله حقا قال بلى ألسنا على الحق قال بلى وهم على الباطل قال بلى فلما نعطي اذا الدنية في ديننا مقدمات صحيحة ان فعلا انت النبي وان هم على الباطل وان احنا على الحق واحنا صحيح احنا ليه نرضى بالدنيا عن- من ديننا ما ننقلب عليهم هو احنا احنا عايزين ايه من الدنيا مش عايزين نموت في س- شهداء في سبيل الله ما نحاربهم ونموت ونبقى خلصنا ليه نرضى بالدنيا ان اللي يجي لي مسلم ارجعه له واللي يروح له مشرك ما ارجعهوليش ليه ليه ليه ليه ليه ليه مقدمات صحيحة لكن القضية مش في المقدمات ده في حاجة اسمها ايه للقائد سبق النظر والبصيرة النافذة الرسول كان شايف ان الصلح ده فتح عشان كده نزل عليه من ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا كانت مشكلة عمر وأصحابه الاستعجال عايزين النصر النهاردة والرسول قال له لما قال له يا رسول الله مش انت وعدتنا ان احنا هندخل مكة قال له انا قلت لك السنة دي شفت ازاي القائد في موقف زي ده ممكن يتهز لكن الرسول ابدا ما تهزش ما تهزش ليه لان احنا قلنا في الاول خالص اذا كان القائد صاحب رؤية ويعمل لهذه الرؤية يرى اول الطريق يرى اخر الطريق كما يرى اوله يبقى ساعتها لا يتحول ولا يتغير ولا يلتفت احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته